الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على عبدك ونبيك محمد اللهم صل على حبيبك ووليك محمد اللهم صل على صفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيعني احنا ماشيين في سلسلة من سورة قاف لغاية آخر القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى ويعني المفروض المرة دي كنا هنقف عند سورة الرحمن وهنتناول تفسير سورة الرحمن ولكن يعني ما حدث في الأيام السابقة خلاني أؤثر ان انا بالنسبة لي اي درس ليا في اي مكان او اي حاجة الواحد هيعملها في اي وقت في هذه الايام لا تكون ضمن البرنامج اللي الواحد ماشي فيه ولكن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة رسول الله قال تعالى وان تظاهر عليه وان تظاهر عليه ربنا بيكلم مين مش بيكلم الدنمارك والسويد بيقول لهم وان تظاهر عليه مش بيكلم امريكا واسرائيل ويقول لهم وان تظاهر عليه ولكن بيكلم من زوجتين من زوجات النبي من افضل زوجات النبي عائشة وحفصة وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير انت متخيل ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عشان موضوع يعني ايه الاذى اللي نال النبي عليه الصلاه والسلام من موقف صغير مع زوجاته عشان ربنا يغضب الغضب ده كله فما بالك لو الاذى بقى اشد فما بالك لو الاذى من ناس كفار يعني زي ما تقول كده بيطلعوا لسانهم للامه الاسلاميه كلها ولسانهم عليه علامه الصليب من اكثر دول حاقده على الاسلام زي الدنمارك و17 جريدة كبرى يتفقوا المرة اللي فاتت يعني ايه جورنال على استحياء كده طلع الصور اللي بتشتم النبي عليه الصلاة والسلام المرة دي كلنا هنعمل زي ما حاولوا يعملوا كده في دار الندوة وحصار بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني نضربه بالجرائد الكبرى ضربة رجل واحد فيتفرق عرضه بين القبائل ويتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل دي المحاولة اللي هم بيعملوها اللي حصلت من 1400 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام وده فكر الكفر دايما ان لما واحد يحاول يضرب زي محاولات اغتيال النبي عليه الصلاه والسلام واحد يحاول يضرب وما تجيش يحاولوا ان كلهم يجتمعوا مع بعض يبقوا ايد واحده عشان يعني يحاولوا ان هم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقتلوا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم او يشوهوا صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لهم هذا امتى بيحاولوا انهم يقتلوا النبي لما بصيت في السيره وشفت محاولات اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ان كل محاوله لاغتيال النبي كانت مع فتح من الفتوحات بتاعه الاسلام واخدين بالكم الفكرة يعني على سبيل المثال دار الندوة لما اجتمعوا ابو جهل وامية بن خلف وكل الكفار اللي اجتمعوا في دار الندوة عشان قتل النبي عليه الصلاة والسلام هم اجتمعوا ليه وحاصروا بيت النبي لما كان سيدنا علي نايم فيه اجتمعوا ليه لان النبي المدينة فتحت وعرفوا ان المدينة فتحت وبدأ الصحابة يهاجروا فبقى في فتح جديد للاسلام محاولة الاختياء اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت واحنا بنشرح سورة القمر فاكرين لما قلنا سبب الدخول في الشعب اصلا ايه سبب الدخول في شعب ابي طالب الفترة اللي نزلت فيها سورة القمر كان اصلا ايه ان الحبشة فتحت للصحابة وان عمر وحمزة اسلمهم وان بدأت القبائل تدخل في الاسلام فكان سومهم المسلمين وسوموا قوم الرسول صلى الله عليه وسلم سلموهن نقتله والا هنحقركم لغايه ما نموتكم من الجوع فكانت اصلا محاوله لاغتيال النبي عليه الصلاه والسلام وسبب ايه ان كان في فتح كل مرة كانوا بيحاولوا يقتلوا النبي كان بسبب فتح بعد بدر لما عمير بن وهب اتفق مع صناديد الكفر في مكة انه يروح يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف المسموخ وراح عمير بن وهب كان بعد ايه كان بعد فتح بدر في غزوة تبوك اخر محاولة لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المنافقين حاولوا يختلوه 14 او 15 واحد وسط 30 الف مسلم يحاولوا يختلوا النبي عليه الصلاة والسلام كان بسبب ايه ان الاول مرة الامة العربية كلها وقبائل العرب المتنحرة المتشعبة تتوحد تحت راية واحدة وكانت هذه الراية هي راية لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ده نص دينك نص دينك الكلام اللي بكلمك فيه الوقت ده نص دينك بل والنص الثاني مبني عليه لانك انت ولا الطريق انك تعرف يعني لا اله الا الله فانا بكلمك الوقت في دينك وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه لما ربنا يقول ان انا مولاي ده مش محتاجك يبقى النبي مش محتاج حد مننا ان هو يرد عرضه عليه الصلاه والسلام هو محتاجك في خلاص الا تنصروه لو كلكم تلاقيتوا في دنيتكم لو كلكم خلاص بقت الدنيا اغلى عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كلكم خلاص اللي خاف خاف واللي اتلهى واللي اتشغل اتشغل واللي فتن فتن الا تنصروه قد نصره الله نصروا خلاص النصره جت من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا مش محتاج حد مننا الا تنصروه فقد نصره الله امال احنا دلوقتي بنعمل ايه والمفروض نتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام ونجاهد في نصر نصر سنه النبي عليه السلام ونجاهد في نصره النبي عشان ايه عشان نفسك انت انت اللي محتاج انت الوقت قدام اختبار يا جنه يا نار انت فكرك انك انت لو تخاذلت عن نصرة النبي ده معناه انك فوتت عمل صالح عليك ده انت عرضت نفسك لجهنم والعياذ بالله وان تظاهر عليه شوف غضب ربنا من مجرد حاجه تضيعه قد ايه وان بس في حق النبي عليه الصلاه والسلام وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يبقى انت لما تنصر النبي انت دخلت ضمن الايه دي بقيت من صالح المؤمنين طب لو ما نصرتش النبي وما دخلتش في الايه ديت يبقى انت بقيت من الفاسدين يبقى انت بقيت من السقط من الهمل اللي في الصف لما ابو ايوب الانصاري روي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في لحيته شيء حاجه كده في لحيه النبي فاخذها ابو ايوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الله عنك يعني ايه اخذ الله عنك عارف لما اقول لك ربنا ياخد عدوينك اخذ الله عنك ده لمجرد انه شال حاجه بس بسيطه كده من ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي عليه الصلاه والسلام كان مهدد بالاغتيال والقتل في اي وقت وكان محتاج حد يحرسه فقال لإحدى نسائه هل من رجل صالح شوف الكلمة دي هل من رجل صالح يحرسني الليلة فسمع صوت سعد بن مالك سعد بن مالك في ال في, ال في الرواية اللي قرأتها سعد بن مالك وفي يعني سمعت رواية ثانية سعد بن أبي وقاص فسمع صوت سعد وهو يأتي ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من رجل صالح يبقى اللي يحاول يحرس النبي ويحافظ على سنة النبي ويدافع عن دين النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عن صورة النبي ده رجل صالح انا عايز اقول لكم يا جماعة انا عايز اقول لكم بداية لان الافكار في ذهن انا شخصيا دلوقتي وانا بتكلم معاكم افكار داخله في بعضها ليه لان احنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بنتكلم عن احب خلق الله الى الله انت عارف انت لما بتنصر النبي او تتكلم عنه انت بتعمل ايه الرسول عليه الصلاة والسلام هو احب خلق الله الى الله على الاطلاق انت بتدافع عن احب خلق الله الى الله يعني بتعمل احب حاجة الى الله يعني انت بتتزلف لحب الله لما تتكلم عن النبي يعني وانا بتكلم دلوقتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بتقرب لاحسن ربنا ما يحبني بدافع عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى امتى الاساءة بتيجي لما يكون في فتح والايام دي في فتح الايام دي في فتح التزام الناس واقبال الناس على الالتزام واقبال الكفار على الاسلام والرعب الفوبيا اللي بقت عندهم في اوروبا دلوقتي من اسلامه المجتمع ان اوروبا دلوقتي الاسلام الاسلام بينتشر فيها انتشار عالي جدا فبقى في رعب من اسلامه اوروبا ان اوروبا كلها تدخل في الاسلام وده لان باذن الملك طبعا وبفضل الملك في ناس قاتله نفسها ليل نهار في الدعوه في العالم كله ناس ما بتنامش ما بتنامش في الدعوه في العالم كله فمن اجل ذلك الناس دي مرعوبة الناس دي بتعمل كده يا جماعة عشان هي خايفة بس انتوا عارفين السبب ايه برضه يعني السبب فوق كل ده فوق كل اللي الناس دي بتعمله انت السبب الامام ابو حامد الغزالي كان قاعد في مسجد دمشق جامع دمشق الكبير هو والناس وبيعلمهم بقى وقاعدين مع بعض في الوقت اللي التتار هاجموا فيه على بغداد فلما هاجموا على بغداد انتوا عارفين قتلوا مئات الالوف بقت الجماجم زي الجبال وجابوا الخليفة وضربوه بالجزم لغاية ما موتوه جوه شوال يعني قتلوا وقتلوا العلماء وقتلوا الدعاء افتروا فلما عملوا كده حصل ايه فالناس سابوا ناس تهرب من العراق عشان تروح ترعب بقى تبقى رص الرعب ترعب الناس عشان بعد كده لما التتار يجوا الناس كلها تخاف منهم فالناس وصلت مسجد الكبير في دمشق والامام الغزالي قاعد فدخلوا قعدوا يصوتوا وينوحوا ايه في ايه ده دخلوا التتار من بغداد وعملوا وذبحوا وقتلوا وسفكوا وفعلوا وفعلوا الناس قامت واللي يعيط واللي يبكي واللي يصوت فالامام ابو حامد الغزالي هيئ لان خلاص دمشق الوقت كلها تقوم تنطلق على بغداد تبيد التتار ما الناس بتعيط احنا نفضل معاك لغايه امتى انت هو ربنا سبحانه عن نصرتك انما انت تعيط خليك قاعد تعيط بقى فالامام الغزالي ظن ان الناس خلاص بقى هتقوم الوقت تسقط بالتتار شويه صغيرين وده روح بيته وده راح شاف محله وده راح نام في بيته وده راح شاف ولاده ومراته فدخل الامام الغزالي بيته خمس سنين لم يخرج منه وعكف على تأليف كتاب احياء علوم الدين لانه قال لا ده الامة دي عايزة تترضى من تاني ده الامة دي عايزة تتبنى من جديد ده الامة دي بتموت بتحتضر انتوا عارفين يا جماعة عارفين لما واحد نايم والتاني نايم جنبه ده ميت وده نايم الاثنين نايمين الامة الوقت للأسف الشديد شعرنا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود انت فاكر ان الناس صاحيه وفاكر ان الام سنجله انما احنا رقود في ناس والعياذ بالله والعياذ بالله يعني يعني انا مش عايز انتقد بس يعني حتى اللي بيسموا ملتزمين نايمين في الخمر نايم ما بيعملش حاجه بايده ما بيعملش حاجه بايده الكتاب ده اهو كتاب اطلس السيره النبويه ده اهو مجلد كامل كله خرايط كله خرايط كل صفحة منه خريطة من الخرايط بتاعة غزوات النبي وسرايا النبي وبعوث النبي وفتوحات النبي وهجرات النبي عليه الصلاة والسلام وانجازات النبي الدعوية و... الكتاب ده لما تبص له كده تحس انك حقير ايه ده الكتاب ده كل احنا لو جبنا اي عظيم من عظماء التاريخ حتى عظماء التاريخ الاسلامي وعملنا الخرايط بتاعت حياته ده, ده الامام مثلا احمد بن حنبل مثلا والائمه الاربعه والعلماء بتاع الامه لما عمل لهم خرايط عمل لكل واحد خريطه واحده بس في رحلته في طلب العلم خريطة بالعلم النبي دي انجازات حياته النبي ما نامش يا جماعة عشان الكتاب ده يتعمل عشان كل يوم يبقى فيه فتح جديد وكل يوم غزوة جديدة وكل يوم سرية جديدة وكل يوم بعث جديد وكل يوم نزل في الاسلام جديدة النبي ما نامش عليه الصلاة والسلام وراء هذا الكتاب هذا الاطلس هذا المجلد اللي مش جهد النبي ده رسوم بس توضيحيه للاسفار والبلاد اللي فتحت والغزوات والسرايا اللي النبي عليه الصلاه والسلام عملها بس مش اكتر تحس انك حقير تحس يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نامش ما نامش يروح يفتح مكة 10 رمضان في سنة 8 8 هجرية يروح يفتح مكة يقعد 19 يوم في مكة عليه الصلاة والسلام اول ما يخلص فتح مكة ويطمئن ويستخلف مش يرجع المدينة يقوم طالع على الطائف عشان غزوة الطائف عشان غزوة عشان غزوة حنين يقوم طالع على الطائف والسقيف عشان غزوة حنين تحصل غزوة حنين وينتصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يروحش بيته يروح على الجعرانة يعني تحس ان هو ما بينامش بعد كده يروح بعد بعد هذه الشهور يروح قبل الحج الى المدينه عشان يستقبل الوفود اللي جايه بقى وفود العرب كلها الوف مئات والوف القبائل جايه تسلم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام ما بينامش ولا المدينه بتنام عليه الصلاه والسلام النبي كان كل يوم في حياته كده كل يوم في انجاز كتير كان كل يوم بيقول لربنا اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه كل يوم كان عايز فتح جديد يا رب بلد جديد تتفتح يا رب طريق جديد من طرق الدعوه يتفتح ونصره يا رب نصر جديد للاسلام ونصر جديد على الشيطان ونوره يا رب زياده الايمان وبركته يا رب زياده العمل الصالح وهداه يا رب زياده العلم كل يوم عايز يزيد في الايمان ويزيد في العمل الصالح ويزيد في العلم ويزيد في فتوحات الاسلام ونصره الاسلام كان عايش حياته كل طلعة نهار وكل دخلة ليل يدعي بالدعاء ده عشان كده في الاخر ادي جزء من جهد النبي ده واحد بس واحد جمع جزء اللي قدر عليه من جهد النبي عليه الصلاة والسلام جزء من جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي واحد احنا احنا احنا السبب في اللي بيحصل والله العظيم يا جماعه احنا السبب واحد امريكي من الدوري الامريكي بتاع السله للمحترفين عايز يسلم حب ان هو يسلم فنزل مصر عندنا هنا واعتقد يعني اللي انا سمعت ان هو نزل تقريبا المنصوره نزل يعني نزل جمهوريه مصر العربيه فين مش فاكر نزل مصر عشان يسلم عشان الاسلام بقى ويعرف الاسلام لما شاف المسلمين كره الاسلام فارتد الى النصرانيه تاني ورجع بلده والعلا يبقى السبب مين في اللي بيحصل السبب ان الناس دي بتشتمنا ليه الناس دي مستهفهانه الناس دي مش شايفه رجاله اصلا هو لو شايف رجاله مش هيجرؤ لو شايف ان حد هيرد عليه ما كانش هيجرؤ انما هو هو حاسس ان المسلمين خلاص تحسبهم ايقاظا وهم ركود انت بتحسبهم ايقاظا انما هو مشخصها مشخصها ان هو ميت قاعد جنب نايم بس يا نايم يا ميت والعياذ بالله الا من رحم الله سبحانه وتعالى الا من رحم الملك سبحانه وتعالى يشع بن نون اول حاجه عملها لما خرج بالصف عمل ايه اول حاجه قال لا يتبعني رجل من ثلاث رجل ملك ابو واحد كتب كتابه على واحده وما دخلش لسه ومستني الدخله وواحد رفع عواميد بيت ولسه ما عرشوش ومستني تعريش الساق وواحد اول حاجه عملها انه طهر الصف فلما الصف اتطهر انتطروا لما الصف اتطهر والصف انتطروا اول حاجه زي طالوت في سوره البقره اول حاجه عملها ان الله مبتليكم بنهر طهر الصف لما الصف اتطهر حتى لو العدد بعد كده بقى قليل انتصروا انتصروا في ذات الله سبحانه وتعالى انتصروا بقوة الله سبحانه وتعالى يعني احنا دلوقتي قدام يعني استفزاز وكفر انكفرت الغرب والعياذ بالله 17 جريدة طلعوا امثالهم للعالم الاسلامي كله وقالوا شوفوا انت هتعملوا حتى يتفرق عرض محمد بين القبائل وبين الجرائد وبين ال... ال... ال... ال... كل من سب النبي عليه الصلاه والسلام والسويد تجامل والاتحاد الاوروبي ده كله بيجامل دلوقتي وانت فين دفاعك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فين غيرتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في- مين فيكم بكى لما سمع النبي بيتشتم مين فيكم بكى مين فيكم دمه غلي مين فيكم صمم واحد يقول لي طب انا اعمل ايه تعمل ايه انت تعمل ايه لو عرفت ان اخوك مثلا واحد بيعتدي عليه ولا بيقتله تعمل ايه تعمل ايه لو واحد عنده فلوس وجماعه حبشها عمره وسمع ان واحد بيسرقها هيعمل ايه هو الملهوف يا جماعه بيفكر اعمل ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين العلماء يقول لك ان حب الوالد غير حب الولد غير حب الناس حب الوالد ده حب التعظيم والاكبار والاجلال حب الولد ده حب الشفقة والرحمة والحنان حب الناس ده حب الالفة والود لما اكون قاعد مع اصحابك او مع الناس او مع ده حب الالفة والود فقال لك ان لازم يبقى حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك اشد من ثلاث انواع الحب دول لازم اي نوع حب في قلبك يكون حب النبي اعلى عليه الصلاه والسلام حب الاجلال والاكبار والتعظيم تعظيم سنته عليه الصلاه والسلام ما انت لو تعرف قدره عند الله كان راسك تتكسر دلوقتي لما ت... لم- وتستصغر اي حاجه تعملها في نصرته وحب الوالد اللي هو الاكبار والاجلال والتعظيم وحب الولد اللي هو الحب والشفقه والرحمه ده اللي في قلبك تجاه النبي عليه الصلاه والسلام وحب الناس اجمعين حب الالفه والشوق ان انت تشوفه عليه الصلاه والسلام طب لو انت ابوك حد اعتدى عليه لو انت ابوك حد شتمه وكل يوم يشتمه وكتب الشتيمه في الجرايد طلعت في الاخبار والاهرام والجمهوريه وكل الجرايد عامل كده بتاع كده اهو بيشتم فيها ابوك وبيتريق عليه تعمل ايه؟ تتغلى قد ايه؟ تعمل فيها ايه دي؟ تخيل بقى لو حد اعتدى على ابنك او بيذبح ابنك او حط السكينه على رقبه ابنك تعمل ايه؟ ما هو دام بتحب النبي اكتر من دول يبقى لازم نصرتك للنبي تكون اكتر من نصره دول احنا في امتحان الوقت يا جماعه هي دي اهم رساله انا عايز اقولها لكم دلوقتي احنا في امتحان انت في امتحان لايمانك الوقت ايمانك الوقت بيمتحن مش بس امتحان امتحان في الاخره جنه ونار للناس الغلط معتقده ان نصره النبي دي ايه حاجه كده انا مخير فيها مخير في ايه انت فاكر الموضوع اه، حاجه تخيريه ليك تعملها بمزاجك او ما تعملهاش يبقى انت مش فاهم الدين يبقى انت انت مش فاهم مقام النبي عند الله سبحانه وتعالى يبقى انت ما انتش فاهم غضبك انت لو ما غضبتش اصلا الكون كله بيغضب للنبي عليه الصلاه والسلام لما ابو جهل جه يقترب من النبي والنبي بيصلي عند الكعبه ولما جه يحاول يلقي حجر على النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه قال لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا الملائكة كانت هت- هتمزقه هتشرحه هتقطعه حتت ده غضب الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ملك الجبال لما جه للنبي قال له لو شئت لأهلأ لأطبقت عليهم الأخشبين أخليهم عجينة تحت الجبال ده غضب الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما بيقول قال رسول الله واحد قال له قال فلان قال له يوشك ان تمطر عليكم السماء حجاره يوشك ان تمطر السماء عليكم حجاره انتوا مش عارفين تتكلموا عن مين انتوا مش عارفين يعني ايه كلمه النبي انتوا مش عارفين حرمه النبي ده السماء هتمطر حجاره عليكم الكون كله هيغضب عليكم لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكون كله هيبتكم عشان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا فاكرين يا جماعه انك انت النبي مستني نصرتك ان ما غضبتش السماء هتغضب الكبش عليه الصلاه والسلام الكبش اللي, اللي المراه اليهوديه سمته للنبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه آه، بعد غزوه خيبر انا بقول لكم كل محاوله اغتيال بعد فتح ما بيحاولوش يجرؤوا غير لما يخافوا لما يحسوا ان الاسلام بيتقدم يبداوا يترعبوا وفي نفس الوقت عشان كده احنا الكلام ده ممكن يغل دمنا بس في نفس الوقت يدينا تشجيع اكتر ان احنا نشتغل في الدعوة اكتر ليه لان معنى كده ان الناس دي مرعوبة والله والا ولا كانوا التفتوا اصلا الناس دي مرعوبة عشان كده كان ابن تيمية يقول لما يحاصر المسلمين اي بلد ويبدأوا يشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين يستبشروا ان الفتح جاي طب ليه هم شتموا امتى لما اتحصروا لما حسوا ان الاسلام هينتصر فما همش عارفين يعملوا ايه الناس دي في قلبها كمية غل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش يقدر يفهمها ولا حد يقدر يوصفها ومحاولة التاريخية بتاعتهم لما بعتوا اثنين ياخدوا اوضه جنب جا- قبر النبي عليه الصلاة والسلام ايام نور الدين زنكي ويحاولوا ان هم يختطفوا جثمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفشوا غلهم بقى تخيل الناس دي مغلولة قد ايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعتبر كل اللي حصل ده بسببه بيعتبروا اسلام كل الدول الاسلاميه اللي كانت معظمها على النصرانيه زمان كل ده بسببه عليه الصلاه والسلام فالناس دي ما تعرفوش مدى حقدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر مليارات الملائكة في السماوات بعد كده ظاهر مليارات الملائكة ده دي نقطة بس نصرة الملائكة لرسول الله غضب الكل الرسول صورة الرعب سورة الرعد من اسباب نزول سورة الرعد المذكورة في التفاسير لما واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت صاعقة رعدية من السماء فشقته شقته زي ذبحته قتلته صاعقة من السماء وكان هذا في بعض كتب التفاسير مذكور انه سبب نزول سورة الرعد يعني الرعد يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاي المسمومة اللي اليهودية حاولت تعملها للنبي الزراع بتاعتها ومالت الزراع بالذات ثم لانها عارفه النبي بيحب الزراع انطق الله شاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشاه تغضب للنبي الارض غضبت للنبي الراجل اللي جه وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده رجع تاني لمكه وارتد وشتم في النبي فلما مات كل ما يدفنوه الارض تلفظه كل ما يدفنوه الارض تلفظه الارض غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجمادات بتغضب للنبي عليه الصلاه والسلام الملائكه بتغضب للنبي الله قبل كل هذا غضب الله للنبي عليه عليه الصلاة والسلام تعرف لما ربنا يغضب كان من الحديث اللي لقيتها في البخاري حديث لما الرسول عليه السلام راح يصلي عند الكعبة فلما سجد عقبة بن ابي معيط باتفاق مع المشركين قام رايح وقام عامل ايه وقام جاب سلا جزور جاب معاه جمل مذبوح لسه امبارح ولعلها كانت بدات تتعفن بقى كمان عقبة بن ابي معيط ده اول واحد جثته اتعفنت اول ما اتقتل في بدر اول يعني ممكن اسرع عمليه تعفن في التاريخ كله كان التعفن جثه العفن ده عقبه بن معاذ وراح جاب ثلاث جزور اللي مذبوحه بقالها يوم وبالرفض بالرأس اللي فيها بالدم اللي فيها وقام رميها على ظهر النبي عليه الصلاه والسلام فلما فالرسول طبعا عليه الصلاه والسلام طبعا ده النبي عليه الصلاه والسلام كمل سجوده والسيده فاطمه جت شالت ال... وبرضه كمل سجوده وكمل صلاته عليه الصلاه والسلام ثبات انطلاق الى الله ثم وقف ونظر الى الكعبه ورفع يديه وقال اللهم عليك بعرب نبي معيط اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام اللهم عليك بالوليد بن عتبة اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك بأمية بن خلف يقول الراوي ونسيت السابع في البخاري بيقول ونسيت السابع كان مين لعله أبو لهب لعله بل في الغالب هو أبو لهب أبو, أبو لهب يعني تخيل بدأت حاول استقصي ربنا عمل الدول سبحان الله من البخاري لعل من يعني من من فتنه البخاري انه عمل بعد كده ابواب وجاب احاديث بتقول لك دول نهاياتهم كانت شكلها ايه الناس دي كل واحد منها مات ازاي كل واحد ربنا زله عند موته زي عقبه بن ابي معيط ده اول ما مات تعفن تعفن لدرجه ان بيقول لك ان ما قدروش يدفنوه اصلا في القليب ما قدروش يجرجروه على القليب مكانه كده قاموا راميين عليه التراب وخلاص والعياذ بالله اول واحد تعفن فيهم فور مقتله في بدر اميه بن خلف عبد الرحمن بن عوف لما شاف الأسرة فايه فأراد أن يجيره يجير فلما شافه بلال بن رواح وده كان بيعذب بلال بن رباح فقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا فقال له عبد الرحمن بن عوف على فكرة الحديث ده أصله في البخاري أصل هذا الحديث مثل لا نجوت إن نجا أصلها في البخاري فلما سيدنا عبد الرحمن بن عوف شاف كده قال له هو أسيري خلاص أنا جرته فصرخ بلال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا لا نجوت النجا ثم نادى المسلمين وقال ايها المسلمون امية بن خلف لا نجوت النجا عبد الرحمن بن عوف حاول ان هو يدافع عنه مفيش خلاص فبيقول لك الراوي فهبروه باسيافهما قتلوه بالسيوف بتاعتهم كان معاه ابنه راجل كبير برضه قتلوه هو وابنه باسيافهما امية بن خلف وهم بيجرجروه على الصليب عشان يدفنوه جسمه اتقطع حتت جسمه اتمزق حتت ولدرجه ان هو بيقول وبيقول لك انه كان تخين كان بدين فلما اتنفخ واتعفن جسمه بقى كبير جدا ما هماش عارفين يجرجروه على القليل واتمزق في ابو برضه زي عقبه بن ابو معيط قاموا سايبينه في مكانه وقاموا هايلين عليه التراب هالوا عليه التراب في المكان بتاعه وخلاص بعد ثلاث ايام النبي عليه الصلاه والسلام السبعه دول قتلوا سبعه دول يعني السته اللي ذكروا دول الغاوي بيقول فما منهم من احد الا رايته قتيلا يوم بدر في القليل ما فيش حد منهم الا اتقتل يوم بدر ابو جهل عمرو بن هشام ابو جهل ربنا ذله ذل عند موته ابو جهل انتوا عارفين معاذ ومعوذ ابن عفراء لما حاولوا يقتلوا ابو جهل طفلين خدوا بالكم اللي قتل ابو جهل مش حمزه اللي قتل ابو جهل مش جعفر اللي قتل ابو جهل مش علي بن ابي طالب لا اللي قتل ابو جهل يعني اضعف وافقر الصحابه طفلين الاول يروحوا يترصدوا ومعاذ بيقول لما سمعت ان ابا جهل لا يخلص اليه جعلته همي لما شاف ثغر مفيش حد قادر ان هو يسد الثغر ده في الاسلام قال هو ده بتاعي بطل بطل من اولها كده الحاجة اللي محدش قادر عليها انا اللي اعملها الحاجة اللي ما قدرش حد يعملها انا اللي اعملها انا هتصدر في الحاجة الصعبة عشان ديني فذهب لابي جهل وطعنوه بسيفيهما فابو جهل كان لسه ما مات كان لسه ما مات فجه بعد كده عبد الله بن مسعود فوجد ابو جهل وهو ايه نايم يعني ايه مضروب بالسيوف بس لسه ما مات فوضع رجله على عنقه ووطأ عليه وقال انت ابو جهل هو عارف ان ابو جهل بس بيذله بيقول له يا انت اللي عملت فينا ولا ما عملت انت ابو جهل فنظر له ابو جهل وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم انت شوف الذل اللي ربنا ذريه اللي يضربوه اطفال طفلين وبعد كده بيجي يحط رقبته على جزمته على رقبته عبد الله بن مسعود اللي بالنسبه لابو جهل ده ايه ده؟ ايه ده انت اللي تيجي تقتلني انا؟ انت اللي تيجي تقتل- كان اللي قاهر ابو جهل ساعه موته ان ابن مسعود هو اللي بيقتله اللي قاهره ثم بالسيف بتاع ابن مسعود ذبح ابو جهل مات مذبوح ذبح ابو جهل وجرجل الراس بتاعته لغايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ربنا اختار له الموتة دهيت على ايد اضعف الصحابه واذكر الصحابه عشان يذله سبحانه وتعالى لما ربنا يريد انه ينتقم من حد الثلاثه بقى شاب بن ربيعة وعزة بن ربيعة والوليد بن عزة الثلاثة دول أول ثلاثة مشركين طلعوا في بدر درجة الصحابة النبي طلع لهم حمزة والحارث وإيه حمزة وعلي والحارث النبي عليه الصلاة والسلام طلع لهم الثلاثة فلما طلع الثلاثة للثلاثة فإيه الثلاث مسلمين قتلوا الإيه قتلوا الثلاث مشركين فنزل قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم اهو نزلت الموقف ده أهو. فالذين كفروا شوف اول ما ماتوا ربنا عمل فيهم ايه قطعت لهم ثياب من نار تخيل لما يبقى الثياب اللي الواحد لابسها كلها والعياذ بالله نار حوالين جسمه يعني مش تابوت نار ده ده, ده جلد ده كان لبس زي الجلد كده لبسه عليه وبقى ده من نار والعياذ بالله قطعت لهم ثياب ما وكلمه قطعت ديت توحي يعني توحي بدرجه التعذيب اللي منتظراه ودرجه حراره النار دي قطعت لهم ثياب من نار زي ما كانوا بيلبسوا الصحابه ازرع الحديد وزي ما كانوا بيجيبوا مكاوي الحديد ويولعوها ويحطوها على جسم الصحابة لغاية ما بعض الصحابة اتعمى بسبب هذه الحركة زي ما كانوا بيعذبوا الصحابة بالنار ويحطوا مكاوي الحديد على رؤوسهم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم زي ما كانوا بيعذبوا الصح- الصحابة في الصحراء وكانوا يدفنوهم في الرمال المتقدة وكانوا يولعوا لهم نار فما يطفئ النار إلا وبك صورهم وكانوا كانوا كانوا كانوا يرضعون قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد زي ما كانوا بيجلدوا الصحابة وزي ما كانوا بيرضخوهم بالحجرة في التعذيب ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها زي ما كانوا بيسلسلوا الصحابة ويأيدوا ايديهم ورجلهم ويحبسوهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعودوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يعني الثلاثة أول ما ماتوا دخلوا في هذا العذاب والعياذ بالله شايف انتقام ربنا أبو لهب بقى في رواية لا اعلم تحقيقها في رواية انه لما سب النبي عليه الصلاة والسلام وده من غضب الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام لما سب النبي عليه الصلاة والسلام فنزل جبريل نزل جبريل فمشى يعني في في شكل رجل وذهب الى المشركين فقال لهم ما تقولون في محمد فقال ابو لهب بئس اخو القوم هو بئس الرجل هو وقعد يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فنظر جبريل الى جلده بص لجلده فاصابته العدسه مرض كده هرى الجلد بتاعه هرى الجلد بيقول لك لدرجه ان ابو لهب عليه لعنه الله لما مات المرض ده كان معد جدا لدرجه ان كله طلع بيقرب منه حتى اولاده بيقول لك لما مات كبوا عليه ميه من بعيد ودفنوه من بعيد وخلاص اهلوا عليه تراب من بعيد من كتر حقاره الموت اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها له من كتر حقارته عند الله سبحانه وتعالى فده وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه ده انتقام ربنا من بعض من اذى النبي انتقام ربنا من بعض من تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت هتروح انت فين ده انتقام ربنا وغضب ربنا للنبي وانتقام الملائكه وغضب الملائكه للنبي وانتقام الجبال والكبش المصلوب والرعد وصراخ السماء وانتقام الارض للنبي عليه الصلاه والسلام وانتقام السماء وحجاره السماء وامطار السماء على من خالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده انتقام ربنا وانتقام الجمادات وانتقام الملائكه للنبي عليه الصلاه والسلام لسه غضب البشر للنبي غضب الصحابه الصحابه غضبوا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه الصحابه عملوا ايه عشان النبي الصحابه يا جماعه ده النبي بيقول هل من رجل صالح يحرسني الليله مفيش حد فيكم رجل صالح يقوم ينصر النبي عليه الصلاه والسلام يقوم يعمل حاجه لنصره الرسول عليه الصلاه والسلام زي الاخ اللي عمل موقع رسول الله دوت نت لو تسمع عنه واحد عمل موقع في خلال شهر بقى الموقع الثاني على المواقع الاسلاميه في العالم كله في العالم كله سبحان الله العظيم واحد عمل حاجة قال انا هجمع كل اللي اتقال على النبي واعمل موقع ده كل واحد يشوف يقدر يعمل ايه حسان بن ثابت في صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام شتموا المشركين في قريش عمل ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شتم في قريش فيعني قام حسان بن ثابت وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول لا اهجوانه مجاء اسلك منه كما تسل الشعر من العجيب انا يعني مش هم بيهجوك يا رسول الله انا هرد عليهم باللي انا اقدر عليه حسان ثابت شاعر ولم يكن له يعني ما كانش له عقد بالقتال فقال انا ه- ه- هضربهم بالسلاح اللي اقدر استعمله سلاح الشعر والف قصيده هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حسان بن ثابت لما جه يهجو القراء المشركين اللي بيهجوا النبي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجهم فان روح القدس جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله طول ما انت بتدافع عن النبي انت مؤيد من ملائكه السماء طول ما انت في نصرة النبي انت مؤيد من جبريل من, من روح القدس يعني انت الكسبان انت ما بتدافع عن النبي انت الكسبان انت اللي بتنصر انت اللي بتؤيد انت اللي بتحفظ زي ابو قتاده كده رضي الله عنه لما في غزوه تبوك كان ال 30000 مسلم هيموتوا من العطش فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان بينهم وبين الماء خلاص العشيه والليله فطلعوا يجروا ال 30000 محدش فضل مع النبي ال 30000 في صحيح مسلم فانطلقنا لا ينوي احد على احد محدش وصل حد كله طلع يجري يدور على الميه والرسول في اخر الجيش عليه الصلاه والسلام فابو قتاده لقى النبي في اخر الجيش لوحده النبي واقف في المسجد لوحده على الدبه ما في حد مع النبي عليه الصلاه والسلام والنبي نايم على الدبه فجه في وسط الجهاد بقى والمشقه الرهيبه للجهاد مشقه القاتله للجهاد فجه فضل دبته جنب دبه النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي كاد انه يقع ثلاث مرات من على الدبه وابو قتاده يسنده فلما جاء اخر الليل النبي عليه الصلاه والسلام استيقظ فقال من فقال ابو قتاده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه ربنا يحفظك زي ما حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ليك الدعوة دي الوقت لو انت حفظت رسول الله لو انت دفعت عن رسول الله ليك هذه الدعوة وليك كلمة اليوم وروح القدس يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله يعني انت مؤيد طول ما انت بتدافع عن الله ورسوله وليك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابو ايوب الانصاري لما قال له اخذ الله عنك ان ربنا ياخذ عنك من عداك في دين الله سبحانه وتعالى ان ربنا ياخذ عنك ان ربنا هو اللي ياخذ العدو بتاعك ربنا هو اللي ينتقد ده لمجرد انه شال بتاعك كده اهو. حاجه كده اي حاجه كده من ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام فما بالك انك انت مساب قد ايه على نصره النبي الا تنصروه فقد نصره الله وفي اخر سوره التوبه ربنا بيقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا لو الثلاثين الف بتوع تبوك ما رضوش يخرجوا معاك وما رضوش ينصروك وما رضوش يقفوا معاك فان تولوا اعمل ايه فقل حسبي الله خلاص انا اللي هنصرك انا اللي هبقى معاك انا اللي هايدك على الكفر اللي في العالم كله فان تولوا لو تولوا عن نصرتك يا محمد يا ابن عبد الله فقل حسبي الله فالرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج نصرة احد مش محتاج ان حد ينصره في فتح الباري في شرح فتح الباري على احاديث فضائل ابو بكر وعمر في اول المجلد السابع لما سيدنا ابو بكر وعمر اختلفوا في حاجه فابو بكر قال كلمه لعمر زعلت عمر فراح سيدنا ابو بكر يصالح عمر عمر ما رضاش فراح ابو بكر مفزوع الى النبي عليه الصلاه والسلام خايف خايف انه يكون زعل اخوه في الله فقال له يا رسول الله يعني ان هو حاول يصالح عمر وعمر ما رضاش فلما جه عمر بن الخطاب الروايه بقى اللي اللي, اللي فتح الباري بيحكي بيها على متن البخاري بيقول لك فجلس عمر امام النبي فعرض النبي عليه الصلاه والسلام فقام عمر قام جاي الناحيه دي قام النبي اعرض فقام عمر قام جاي الناحيه دي لجنب قام النبي اعرض فقال عمر للنبي فما خير الحياة وانت معرض عني يا رسول الله هو في خير في الدنيا وانت معرض عني ما بالك لو النبي اعرض عنك على الحوض بقى عليه الصلاه والسلام ما بالك لو رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عنك على الحوض تعمل ايه فما خير الحياة وانت معرض عني يا رسول الله في رواية ان عمر قال للنبي وهل هداني الله الا بك وهل رفعني الله الا بك يا جماعة ده احنا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كلنا كده نبقى فحم في جهنم فحم في جهنم والعياذ بالله لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت عارف النبي عمل لك ايه انت عارف ربنا انقذك بيه ازاي انت عارف الصحابه نصروا النبي قد ايه ووقفوا مع النبي ودافعوا عن النبي قد ايه الموقف الرهيب موقف سيدنا علي بن ابي طالب يوم الهجره لما قريش احاطت بالبيت فكان المفروض النبي يهاجر فالنبي لو البيت بتاعه فاضي هيعرفوا على طول ان النبي مش في البيت وهيجروا يدوروا عليه ما لقوش في مكه هيجروا يتعقبوه فلازم حد ينام مكان النبي ويعمل انه النبي طول اليوم عليه الصلاه والسلام طول اليوم عشان يفضلوا موهومين لغايه ما يكون عدى وقت طويل النبي عرف يخرج بره مكه ويبعد فمحدش يلحقه مين اللي ادى المهمه ديت علي بن ابي طالب انتوا عارفين مهمه علي بن ابي طالب كانت ايه انتوا فاكرين مامة عرض ان يفضل نايم في السرير كده وخلاص ده لناسها كانت محاولة اغتيال يعني اول حاجة ان في اي لحظة كانوا يدخلوا يقتلوه بس النبي اغلى عليه الصلاة والسلام الحاجة الثانية انتوا فاكرين ان هم قاعدين كده يبصوا على النبي كده وخلاص ده قاعدين يرصقوا بالحجارة في رواية في فتح الباري قاعدين يضربوا ال- الجسد اللي نام على السرير بالحجارة قاعدين يرصقوه ليه استفزاز بقى عشان يقوم يقتلوه فانتوا متخيلين مهمة علي بن ابي طالب كانت ايه ان مهما ضربوا فيه حتى لو ضربوه بسيف قتله ما يقولش اه لان لو قال اه صوته طلع وعرفوا انه مش رسول الله هيجروا يشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مهمته ان مهما عملوا فيه ما ينطقش مهما ربخوه باي نبله او حجاره او اي حاجه ما ينطق ما يتالمش ما يصدقش منه حركه ليه لان اي حركه يتحركها او صوته يطلع منه هيعرفوا انه علي بن ابي طالب خلاص هيروحوا يجروا ورا النبي عليه الصلاه والسلام انتوا متخيلين اللي عمله متخيلين الفدائية اللي عملها سيدنا علي بن ابي طالب من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه من رب العالمين الى يوم الدين لما النبي عليه الصلاه والسلام انكشف في احد انكشف في احد والمسلمين اللي هرب منهم واللي جري منهم واللي جري ورا الجبل منهم رضي الله عن الصحابه جميعا ف وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله قال من يردهم عنا وله الجنه من يرضوه انا دلوقتي يا جماعه الكلام ده لينا احنا الكلام ده كله لينا انا عايز اقول لكم قد ايه كانت شخصيه النبي معرضه للايذاء طول ال 23 سنه وقد ايه كانت شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام معرضه للقتل طول ال 23 سنه وكان مهمه الصحابه بيدافعوا عنه طول ال 23 سنه وكان دفاعهم عنه دفاع عن الاسلام انا عايز اقول لك يعني ايه ربنا يقول لك النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني ان رسول الله اولى بيك من نفسك اولى بيك من نفس اولى بيك اي حاجه هتعملها لنفسك النبي اولى انا عايز اقول لك ان ربنا طلب منك ايه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي انا اموت بس رسول لا انا اتقتل بس رسول لا انا اؤذى بس النبي عليه السلام لا زي ما خباب بن عدي يقول ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشد شوكه فهي دي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي انا انا اللي اتعب بس النبي عليه الصلاه والسلام ما يتعبش انا ابذل النبي بحياتي وبروحي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام مش هم بيشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام اول حاجة احنا نعملها عارفين ايه ان احنا نفضل نصلي على رسول الله ليل نهار ده دي اول حاجة بس ليه مش هم بيشتموا احنا نصلي احنا نصلي مش ربنا بيقول اللهم صلي بيعلمنا يعني في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد صلي يعني يا رب ارفعه في المقام كمان وصله في الدرجات الاولى كمان لغايه ما يبقى اعلى واحد في البشر كلهم في الجنه وبارك على محمد البركه حتى بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لما يذكر اسم محمد الناس تدخل في الاسلام لما يذكر اسم محمد تشاع الرحمه ويشاع رغبه الناس في الاسلام واتباع السنه احنا لازم نجاهد لغايه ما ده يحصل لازم نجاهد انت وانت بتدعي الدعاء ده في, في بعد التشهد انت بتدعي بقلبك اللهم صل على محمد انت عاطفتك تجاه النبي قد ايه بكيت كم مره لما عرفت ان النبي عليه الصلاه والسلام او اتشتم ومحاولات الاعتداء على النبي كتير جدا في الاوقات دي ولكن الامه هي اللي ميته ما اليهود البت مثلا لما رسمت النبي عليه الصلاه والسلام عليهم لعنه الله لما رسمت صوره حيوان من حيواناتهم دول وكتبت عليها محمد ووزعتها ازاي النبي مستمر في الغرب على طول بس الامه هي اللي نايمه الامه هي اللي ميته الامه هي اللي ما بتحبش للاسف ف يعني يعني موقف ابو قتاده انا بكلمكم دلوقتي عن الصحابه غضوا عشان النبي قد ايه الصحابه عملوا حسن بن ثابت يقوم بالشعب علي بن ابي طالب يفديه نفسه بنفسه النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد من يرضهم عنا ولو الجنه من يرضهم عنا كل الصحابه خلاص من ولو الجنه ويرضوهم عن رسول الله مين يرضوهم عن رسول الله ولو الجنه مين منا يرضوهم عن رسول الله ولو الجنه ادي الشعار مرفوع اهو حتى الان ما زال هذا الشعار مرفوع من يردهم عن حبيب الله حبيب الله يتشتم حبيب الله احب خلق الله الى الله يشتم احب خلق الله الى الله يسب عليه الصلاه والسلام نبي الله طب وانت عايش ليه وانت قيمه حياتك ايه قيمه حياتك بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام يعترض عليه ايه وهو بيجس نبضك الوقتي هو بيجس نبض الامه هيعملوا ايه خلاص لو هم بقى ايه تعبانين زي ما هم زي ما جلده مائير كده قالت بعد ما حرقوا المسجد الاقصى بعد ما عملوا حريقه المسجد الاقصى قالت ندمت اني ندمت ان لم نهدمه هدما انا ندمت ان احنا ما مسكناهوش فقالوا لها ليه فقالت لهم يعني كلام معناه احنا كنا متوقعين ان لما نحرق المسجد الاقصى المسلمين هيكسروا الدنيا لدرجه ان قيادات اليهود استخبت في المخابئ نظرة يعني الضربه الانتقاميه بتقول فلما لقوا المسلمين ما عملوش حاجه ما عملوش اي حاجه ندمنا ان احنا ما نصفناهوش ليه شوف هو ده حال الامه مش عايز مش بقول لك انت السبب انت السبب انت تخاذلك واثارك للدنيا على الاخره والسبب انت ضعف عقدتك وضعف يقينك هو السبب انت اثارك للشهوات على نصر دينك هو السبب اهو ال- ال- الكتاب الفضيحه اهو الكتاب الفضيحه اللي بيفضح كل واحد مننا اهو قصص حياه النبي بالتاريخ جابت مجلد بال بال بال- بالصور بس بال بالاطالس بس بال بالخرائط بس سبحان الله عارفين الكتاب ده بيفكرني بايه ان النبي ما نامش ما نامش عليه الصلاه والسلام ما نامش ساعه لغايه ما مات عليه الصلاه والسلام كما قالت السيده عائشه حتى حطمه الناس لغايه ما الناس حطمته عليه الصلاه والسلام ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط كل ده وهو بيموت وسكرات الموت بتاعته اشد من اي سكرات موت على اي احد وهو بيموت كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة صلاة وما ملكت ايمانكم بيموت برضه خايف عليك بيموت وبيوصيك انك انت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام عمل لك ايه عمل عشانك ايه النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة وهو بيموت بيوصيك وبعد ما مات في القبر وهو جوه القبر تصلي عليه يرد عليك تسلم عليه ويرد عليك عليه الصلاه والسلام يعني هو في قبره رحمته بيك ورغبته في انك تنال الخير وانك ترفع وانك تصل الى الله لا تزال موجود عليه الصلاه والسلام ويوم القيامة يوم القيامة خمسين ألف سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعب عشاننا في الدنيا 23 سنة يوم القيامة يفضل خمسين ألف سنة يتعب عشان الأمة الحوض يسقي واحد واحد من أمته من العطش صعبان عليه انك تبقى عطشان صعبان عليه انك تعطش يوم القيامة ويقف على الصراط عشان يثبت الناس ويبشرهم وهم معديين ويروح يحرك حلق الجنة يحرك حلق الجنة عشان السابقين يدخلوا الجنة هو مش هيدخلها الوقت ده هو مش مش داخل الوقت ده هو بي- عشان بس السابقين ممته رحمة بيهم ان هم يدخلوا الجنة من الوقت ما يفضلوش مستنيين لاخر يوم القيامة انت متخيل رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش يستشفع للمؤمنين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ويشفع الى الله في الموقف اللي كل الانبياء يفروا من الشفاعة حتى اللي ملوش ذنب زي عيسى بن ابي طالب زي سيدنا عيسى حتى اللي لا يذكر لنفسه ذنب زي عيسى برضه ما يغلطش سيدنا محمد اللي يقول انا له ويسجد تحت العرش ويستشفع الى الله سبحانه وتعالى ان ينقذ امته ويغيث امته يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه قتل نفسه عشانك واللي استحمله عشانك في الدنيا اللي استحمله عشانك انت متخيل لما النبي عليه الصلاه والسلام كان مح... ده كله حاول يقتله اول محاوله اغتيال كانت من مين مين اول محاوله اغتيال النبي اول ناس حاولوا يقتلوا النبي الشياطين والجن لما اوقدوا نار ونزل جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام لما اوقدوا نار لما النبي بعث وعايزين يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقبا على انتشار الحق اول محاوله اغتيال ثبتت بعد كده ابو جهل لما حاول يجيب حجر ضخم ويركبه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده محاوله الاغتيال اللي حصلت في عام الحزن سنه 10 اللي هي محاوله من عقبه بن ابي معيط لما جاب ثوب وخنق النبي وهو بيصلي في الكعبه غير حادثه السلك جزور اللي القاع النبي لما جاب ثوب وخنق النبي والنبي عليه الصلاه والسلام سقط ووقع والنبي عليه الصلاه والسلام اغشي عليه والمشركين اتنبوا على النبي عشان أي- يعني يحاولوا يشاركوا في محاوله اغتياله عليه الصلاه والسلام وابو بكر هو اللي انقذ النبي وجه واخذه منهم وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وبعد كده ابو بكر التفت لابو بكر وعقبه بن ابو معاذ خلع النعل بتاعه قعد يضرب بيه ابو بكر حتى صار وش ابو بكر وظهره كله دم محدش عارف وشه من ظهره بني تيمي لما كانوا يشدوا شعره بعد المحاوله ديت شعره يطلع في ايديه شعر ابو بكر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاه والسلام حاولوا ان يقتلوه في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام بعد كده تيجي محاوله اغتيال الجماعيه بقى لما فشلوا الجماعيه لما اجتمعوا في دار الندوه واتفقوا ان كل واحد من كل قبيله او قوم يقوموا يحاصروا بيت النبي ويقتلوه اللي هي يوم الهجرة او ليلة الهجرة وربنا سبحانه وتعالى نجاه لما النبي خرج وعلي بن ابي طالب لما كان بعد بدر محاولة عمير بن وهب ده لما حاول ان هو يروح يقتل النبي عليه السلام بعد غزوة بدر ده دي محاولات المشركين انا قلت لكم الجن والشياطين حاولوا يقتلوا النبي بعد كده المشركين اليهود ياما بعد غزوة خيبر المرأة اليهودية اللي شمت السهل الن- شمت الشهل النبي عليه الصلاة والسلام وحاولات اغتيال اليهود للنبي وحاولات متعددة ولما حاولوا ان يلقوا حجر عليه من فوق البيت عليه الصلاة والسلام محاولات المنافقين لقتل النبي في غزوة تبوك ثبت لهم في مسند الامام احمد محاوله لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق ان هم يستنفروا البعير اللي النبي ده راكب عليها حاولوا يقتلوه وفشلوا في هذا يعني كل يعني النبي اصلا معاش 23 سنه عشانك مؤدب في اي لحظه عشان انت تطلع مسلم ومستحمل عشانك عليه الصلاه والسلام استحمل عشانك ايه رسول الله قد ايه تعب عشانك قد ايه استحمل عشانك قد ايه عليه الصلاه والسلام ضحى عشانك عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي أحب خلق الله إلى الله عليه الصلاة والسلام يعني ال ال ال التفاصيل كتير جدا يا جماعة تفاصيل كتير جدا في مسألة ان احنا ننكر رسول الله وفي مسألة ان انت اللي مطلوب منك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قلت لك اهو حتى اكون احب اليك من والدك وولدك والناس اجمعين ادي امتحان اهو امتحان ليك شوف بقى اصل واحد يقول لك ايه يا ابني يعني احنا لو ربنا نعمل ايه يا ابني مجرد انك تستنفر الناس ان هي تتوب الى الله انك تدعو اصحابك وتقول لهم ازاي النبي اتشتم واحنا ساكتين وتدعوهم الى الله مجرد ده نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد انك تحسس الناس بالجرح اللي احنا فيه انما احنا هنعمل ايه هنعمل ايه ده دينك ده دين هو ابنك لو اتشتم ولا ابوك لو اتشتم وانا اعمل ايه يعني وانا يعني لو رضيت يعني هيبطلوا الشتيمه ده ابوك يا ابني ده ابوك لما يبقى دينك بقى يبقى الموضوع ما عادش فيه دين ما عادش فيه دم ما عادش فيه نخوه ما عادش فيه ايمان ويكون في قلوبنا حتى اكون احب اليك من والدك وولدك والناس اجمعين الحاجة الثانية النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اولى حاجة في حياتك الوقت نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى حاجة في حياتك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى حاجة انت شوف بقى انت هتقدر توصل ايه الدعوه لله انك انت تتكلم كل اللي انت تعرفه ولا ما تعرفهمش عن النبي وعن اللي بيحصل وتدعوهم الى الله انك انت تشتغل في الدعوه انك انت شوف انا قلت لكم حسان بن ثابت بيكتب شعر استغل موهبته والف قصيده في غايه الروعه مذكوره في صحيح مسلم في غايه الروعه من ضمن الكلام اللي قاله في القصيده انه بيقول لهم سكلت بنيتي سكلت انا ممكن ما كنتش مش فاكر البيت قوي بس معنى البيت شدني جدا فكلت بنيتي ان لم تأتي اعملهم انا بنتي دهيت اكل تموت احسن ان ما جاتش في يوم من الايام تثير الغبار عند كداء كداء دي ليها حته في مكه حته في مكه اسمها كداء وكديو يعني بيقول لهم احنا شوفوا احنا بيقول لهم احنا هنربي ولادنا على كره اللي شتموا النبي هنربي ولادنا على الانتقام من اللي شتموا النبي وولادنا ده في يوم من الايام هيجوا يثيروا غبار الحرب عليكم في مكه وينتقموا رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفين الكلمه شايفين الفكر شايفين ال ال ال يعني الفكر بتاع حسن بن ثابت رضي الله عنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفى واشتفى لما سمع القصيده دهيت فشفى واشتفى عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن حسن بن ثابت وعن كل الصحابه الكرام النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم الحاجة الثالثة ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ما تؤثرش اي حاجة تملكها النبي النبي اولى بها منك ونصرة النبي اولى بها منك مش عايزين يا جماعة نتطحن جوه الدنيا احنا عايزين نعيش قضاء دي شوية عايزين نبقى معايشين للدين شوية عايزين نبقى معايشين للاحساس شوية الاخوة تحتهم ايقاظا وامر قدس مكبرة دماغ انا مش عايز يعني اقول حاجة يعني ممكن تخرج الضمير انما اللي احنا بنعمله ده ده خيانة لله ورسوله كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله اذا كان عدم الرد على عن النبي عليه الصلاه والسلام في الوقت ده مش خيانه امال ايه الخيانه اذا ما كانش السكوت الوقت مش خيانه امال ايه الخيانه لا تخونوا الله والرسول عايزين نعيش لما تبقى انت عايش في الجو اللي نزل في القران وشغال في الدعوه هتبقى حاسس بالمشاعر اللي الصحابه رضوان الله حسوا بيها زي بالظبط كده مثلا سوره الغاشيه في ناس كتير منا لما بتقرا سوره الغاشيه ما تحسش بحاجه ليه لانه ما هوش حاسس الصوره نزلت امتى اصلا ولا نزلت سوره الغاشيه دي نزلت في عام الحزن في وسط عام الحزن في وسط الاحداث اللي بتحصل للنبي والايذاء الرهيب للنبي والصحابه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هل اتاك حديث الغاشيه لما هتخشى الناس يوم القيامه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه عامله ناصبه يعني اشغال شقه مؤبده في جهنم زي ما ربنا قال على امراه ابي لهب كده وامراته حماله الحطب اشغال شقه مؤبده تفضل تشيل الحطب اللي هيتحرق به جوزها وترجع تجيب الحطب تاني لما ده يخلص وترجع تجيب الحطب تاني لما ده يخلص اشغال شقه مؤبده في جهنم والعياذ بالله طب ليه عامله الناصبه زي عامله يعني هتشتغل لغايه ما تنصب زي ما في الدنيا تعبوا في العمل لحرب الحق لغايه ما نصبوا وتعبوا هيشتغلوا في جهنم لغايه ما يتعبوا عامله ناصبه تطلى نارا حامية زي النار اللي اوقدوها على الصحابة وعذبوا الصحابة بيها تسقى من عين آنية الحرارة الرهيبة ليس لهم طعام الا من ضريع زي ما جوعوا الصحابة وزي ما جوعوا المسلمين في الشعب ثلاث سنين لغاية ما كل ورق الشجر ليس لهم طعام الا من ضريع ضريع بعض المفسرين قال اي تضرع يعني تضرع طويل من شدة الجوع الرهيب وبعد كده يجي الطعام اللي من ضريع زي ما جوعوا الصحابة رضي الله عنهم في الشعب وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم بنت الرسول الطفلة اصغر بنات الرسول الثاني فاطمه تاكل ورق الشجر من شدة الجوع وسيدنا سعد بن ابي وقاص ياكل جلد بعير جلد حمار يفضل ثلاث ايام يطبخه وقاعد ياكل فيه يتقوض بيه زي ما جوعوكوا كده ليس لهم طعام الا من ضريع بس ده بقى لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وفي اخر الصورة وجون يومئذ ناعمة لسعيها راضية العكس بقى ان في شدة الشغف والتعب في العيش يسمع كلمة ناعمة ولسعيها راضية جنات عالية لا تسمع فيها الغي ايه ده ايه ده تخيل بقى واحد مطحون ويسمع الكلام الرقيق الكلام اللي كله وصف نعيم ووصف ووصف رفاهيه في النعيم تخيل واحد مطحون ساعتها هتحس بقتل دي وهتحس بالايات بتاعت النهار لانك عايز انما واحد كل قضيته انا هجيب تقدير اخر السنه كل قضيته انا هعمل يا ابني انت يا ابني الصحابه كانوا شغلوا في الدنيا بس الدنيا ملهاش علاقه خالص بدماغهم اصحاب رساله اصحاب قضيه انت صاحب قضيه انت صاحب رساله بالله عليك لو جه واحد زي يوشع بن نون دلوقتي وزي ولا زي طالوت في قصه طالوت وغيره وطهر الصف الاول قال ان الله مبتليكم بنهر مبتليكم ب- ب- ب- ب- ب- بالدنيا الاول وطهر الصف وقال لا يتبعني رجل من سلام اللي في قلبه دنيا ما يجيش ورايا انت هتبقى من اللي هيخرجوا بعد التطهير ولا من اللي هيقعدوا بالله عليك انت هتبقى من مين انت هتبقى من اي فريق من الفريقين الفريق اللي هيطهر ولا اللي هيبقى مطهر ويطلع ولا الفريق اللي هيتطهر منه اللي ملوش لازمه اللي ملوش حاجه الكامل الساكت الخائن لله ولرسوله صلاح الدين الايوبي لما كان يمشي في حطين يعدي على الجنود بالليل يشوف خيمه الجنود بتاعتها بيقوموا الليل يقول من هنا ياتي النصر يعدي على خيمه الجنود بتاعتها نايمين نايمين تحسبهم ايقاظا وهم رقوب يقول من هنا تاتي الهزيمه انت من عندك يجي النصر ولا الهزيمه انت سبب نصر النبي ولا سبب هزيمه انت سبب رفع للامه دي ولا سبب انحطاط والعياذ بالله انت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في قلبك قد ايه سوره الغشيه بعد الايات اللي احنا قلناها ديت ربنا في الاخر يقول لنا ايه فذكر انما انت مذكر ذكر اه يعني اسكتش يعني اشتغل في الدعوه يعني رغم العذاب الرهيب ده والتنكيل ده والحرب ده يقول انت خارجين من الشعب وممكن يهددوكوا ويدخلوكوا تاني برضه فذكر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ال ال يعني تمنيت ان احنا نتكلم يا جماعة مع بعض النهاردة في حاجات كتير جدا تتعلق بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يعني كفاية كفاية فعلا والله اللي عنده دم كفاية اي حاجة يسمع اي حاجة يسمعها كفايه انه يسمع بس كلمة ابو طلحة في احد نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك بس خلاص رقبته يعني الراجل مش بيقدم مش بيقول جهدي ولا نحري رقبتي بيتكلم بلغة الرقبة اول ما النبي تعرض للخطر عليه الصلاة والسلام واول ما النبي قال من يردهم عنا ولو الجنة والصحابة ابو دجانة صرف النبي بجسمه ما هوش عارف يعمل حاجة نام على النبي بجسمه يعني شوف يعني ده عارف يكتب شعر وده عارف يعمل ده ابو طلحة بيعرف يرمي بالنبي خلاص ارمي فضل يرمي يرمون بالنبل بغزوة اللي بيعرف يعمل حاجة يعملها او طلحة بن عبيد الله دخل قدام النبي عليه السلام وفضل يحارب بالسيف وقدامه سبعة من الانصار مقتولين ودخل يحارب وبيتقطع وواقف يحارب واقف صامت صامت زي سيدنا جعفر بن ابي طالب كده في صحيح البخاري في غ... صحيح البخاري الحديث ده في صحيح البخاري في غزوة مؤتة اللي النبي بعتها لهم بيقول لك لما عدوا الضربات اللي في جسمه قبل ما يتقتل لقوها بضع وتسعين ضربة تخيل واحد قبل ما يقع خد حاجة وتسعين ضربة قبل ما يقع قبل ما خلاص يقع بقى ما عادش قادر ما عادش خلاص بيموت بيحفظه رضي الله عنه ياخد حاجة وتسعين ضربة تخيل منهم كم سهم وكم سيف وكم طعنة وكم قد تخيل كل ده حاجة وتسعين ضربة حاجة وتسعين عشان الدين عشان دين الله سبحانه وتعالى كانوا بيدافعوا عن دين ربنا سبحانه وتعالى باستقتال ايه اللي احنا ممكن نعمله دلوقتي يا جماعة ايه اللي احنا ممكن نعمله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم اللي بيحب بصدق ما يعرفش يعمل ايه انما اول حاجة اول حاجة ادمان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اول حاجة امر شخصي انك انت كل ما تفتكر اللي بيحصل ده تفضل لسانك الله احسن صلاة زي ما قال ابن تيمية الصلاة الابراهيمية اللي هي في النور اللي هي بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد احسن صلاة هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شئت ان تكمل او لم تشأ اللي هو اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد دي احسن صلاة او اه اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طول ما انت مش تقول عليه الصلاة والسلام الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية ان لازم لازم الموقف اللي بيحصل ده كل اي واحد فينا يعرف الف واحد الالف واحد دول لازم توصل لهم وتعرفهم اللي بيحصل ولازم تستنفر النشوة النخوة اللي فيه وطعنوا في دينكم ده بيطعنوا في النبي عليه الصلاة لو بيطعنوا في ابوك ولا في ابنك ولا في اخوك ولا صاحبك هتعمل ايه بيطعنوا في النبي يبقى لازم تستنفر النخوة اللي في الناس لازم تبقى دي فرصة الامة كلها تستيقظ ليه الامة ترجع لسنة بقى فهموهم ان هم السبب وانت عارف طبعا ان انت السبب من قبل ومن بعد فهموهم ان احنا السبب فهموهم ان الناس دي ما عملتش كده غير لما شافتنا فتنا احنا يعني في نظرك يا مش رجاله ما فيش رجاله تقف اصلا مفيش حد ما توقعوش ان حد ممكن يرد فهموهم ان احنا السلف يا جماعه فهموهم ان ان معاصينا هي أ- انت بتقول بحب النبي بتحب النبي فين دليلك على حب النبي ده انت ما تشتمش النبي غير في عين حياتك زي سيدنا سعد بن الربيع هو احنا اللي بنفهم اكتر ولا الصحابه احنا ولا الصحابه صحابه سعد بن الربيع وهو بيموت بيموت بيقول وابلغوا قومي الانصار الا عذر لهم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف او وفيكم شطر يطرف يعني يعني سيدنا سعد بن ربيع فاهم ان النبي يعني سعد بن ربيع بيموت وكل قضيته مش ان حد ينقذه او حد يشوف آه، قرايبه اللي بيحاربه او حد يوصل رساله لمراته واولاده كل قضيته الرسول حصل له ايه الرسول عليه السلام بيحصل معاه ايه الرسول بيؤذى ولا لا الرسول في امان ولا لا لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف احنا الوقت بكامل صحتنا وكامل كل حاجه عملت ايه للنبي عليه الصلاه والسلام يبقى اذا الاجتهاد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة ان كل واحد مننا يشوف يعني مسألة الدعوة دي ومسألة الصلاة على الرسول انا شايف انهم اكتر حاجتين عمليين اكتر حاجتين انت تسخر نفسك الشهر الجاي ده كله لدعوة الله الشهر الجاي ده حياتك كلها تقف دعوة الى الله بس بس كلها جهد دعوة نادي الكلية راح مشوار رايح شغلك رايح اي مكان كل قضيتك الدعوة الى الله وايقاظ الناس ومتابعة اخبار القضية دي عشان تنغز الناس اللي بيقروا على الكرة صفحات كل يوم عن الكرة في الجرايد وما يشفينا يقول لك ما انا يعني هو ايه اللي بيحصل حق- حق النبي اتشتم حق- آه، بره عملوا حاجة يا سلام سبحان الله العظيم يعني انت كل يوم تلاقي الراجل فتح لك الجورنال اربع خمس صفحات يخلصهم حرف حرف عن الكرة ويقول لك حق النبي اتشتم ده اللي خرجوا ل- في مظاهرات الكرة ما خرجوش لما النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم ما خرجوش لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتم فالحاجة العملية الثانية اللي هي الدعوة الى الله اللي هي ايقاظ الناس يا جماعة لازم نستثمر هذا الحدث في ايقاظ الناس النار اللي مولعة محيطة بينا ديت لازم نستثمرها في ان الناس تستيقظ وتغضب لغضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم بأمة احمد لا الذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء إن أكثر يعني إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء القصيدة دي كل ما اسمعها بتنشد والله العظيم أجي عند البيت بتاع إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء أحس إن البيت ده ضرب قلبي في مقتل يا أخي أحس إن البيت ده جاب اللي بيجي في دماغ الواحد وهو ماشي في الشارع والله تعال دول مين دول؟ م- منهجهم إيه دول؟ انتمائهم لإيه؟ زي فضحت الانتماء اللي حصلت ايام ضرب غزه ودوره الكوره الناس كلها مع دوره الكوره ومين اللي بيفكر ولا يغضب لغزه اني احار بهؤلاء احار نهجا وانتماء هذا الى صنم يطوف به وذا عبد النساء والعياذ بالله ويقاتلون عن الرذيله يرخصون لها الدماء احوال الامه بتاعتنا ممكن تلاقي شاب اتقتل في خناقه على بيته ممكن تلاقي واحد اتقتل واحد قتل مش عارف مراته اللي كانت بتشتغل راقصه اصله شك فيها شكيت فيها واشتغل راقصه وجه شك فيها فقتلها وقتل الثاني ده اللي شك فيه وقام قتل نفسه بعد كده البتاع الحادثه اللي كانت مشهوره دي فيعني يبقى اذا الدعوه الى الله وايقاظ الامه وانت نفسك تستيقظ ثالث حاجه وثالث وصيه دي فرصه انك تزلف الى حب الله بنصره احب حبيب الى الله فرصة انك تبقى من صالح المؤمنين اللي ربنا قال عليهم وجبريل هو صالح المؤمنين تبقى من صالح المؤمنين فرصة انك تبقى رجل صالح زي ما النبي قال هل من رجل صالح يحرسني الليلة فرصة انك تدخل الجنة فرصة انك لا تتولى عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة شوف بقى هتعمل ايه شوف هتتزلف الى الله وتتقرب الى الله بدك تعمل ايه عشان نصرة الحبيب محمد رابع حاجة استثمار المواهب الخاصة كل واحد له مواهب خاصة فينا يا جماعة في واحد بيعرف في النت ده يستقتل على النت يستقتل في نصرة النبي عليه السلام واحد بيعرف يكتب شعر يكتب يعرف واحد بيعرف يدي كلمات بعد مساجد ويعرف يعني يكلم الناس ويكلم الشباب ده يستقتل في الكلمات ده ربنا تلقى لسانه في الدعوة الى الله واحد بيعرف يكتب ويرتب ويعمل ده يحضر دروس وخطب عن نصرة النبي لو هو ما بيعرفش حتى يقولها يروح يديها للاخوة الدعاء اللي بيتكلموا على المنابر يقول لهم خدوا انا جمعت لكم المعلومات ديت في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت لكم معلومات ديت اللي بيحصل اعمل اي حاجة كل واحد يستغل اي حاجة اللي معاه فلوس يشوف يجيب شرايط ويوزعها عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام او عن الدعوة عليه الصلاة اي حاجة يا جماعة يعني خذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم يعني الا الى هنا يعني قلت كثير انا مش هقول قلت كل اللي انا كنت عايز اقوله لان زي ما قلت لكم انا انا ما اتكلمتش النهارده كلام انا مرتب كلام او مش عارف. انا كلمتكم النهارده بالعاطفه اللي لازم تبقى موجوده في قلوبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى كنت محضر من مجلد السبع فتح الباري يعني بعض الابحاث عن نصرة رسول الله من المجلد السبع فتح الباري ده اللي فيه باب المغازي النص الثاني منه باب المغازي المجلد ده والنص الاولاني باب فضائل الصحابة يعني النص الاولاني من مجلد السبع فتح الباري بيتكلم عن الصحابة والنص الثاني بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايز يفهم سيرة بعمق شديد يقرا المجلد ده اي أيوة والله المجلد السبع بس يقرا كده ان شاء الله حتى ياخد شهر كده ايه يقعد يقرا فيه كل يوم ساعتين ثلاثه اربعه بحيث انك تفهم بالتفصيل حياه النبي عليه الصلاه والسلام ابن حجر يجيب لك الاحاديث بتاعت البخاري وبعد كده يقعد يجيب لك روايات بقى واستقصاءات ومعلومات دقيقه عن حياه النبي والصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام رب العالمين الى يوم الدين فيعني آه يعني اثرت النهارده باذن الله تعالى ان كلامنا يبقى يعني من وحي انفعالنا كلنا بما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللسان الصليبي اللي الدنمارك والسويد بدأوا بتطليعه مرة اخرى لنا وتهكم على امة الاسلام واتفاق الجرائد الكبرى على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدي كل المسلمين وكأنهم لا وزن لهم تخفوا بالمسلمين كلهم شايفينهم خفاف قدام عينهم يعني هذا الموقف يا جماعة يجب ان يكون له رد فعل بناء على درجة ايمان كل واحد كل واحد على قد ايمانه انت شوف ايمانك بقى انا قلت لك محمد رسول الله ده نص الدين ومبني عليها النص الثاني شوف بقى محمد رسول الله دي انت هتحققها لربنا سبحانه وتعالى قد ايه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تولنا ولا تتولى عنا اللهم انصر حبيبك اللهم اعنا على نصرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انتقم ممن اذى رسول الله اللهم انتقم ممن اذى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انتقم اللهم انتقم لحبيبك يا رب اللهم انا نتضرأ اليك ممن اعرض عن نصرة حبيبك اللهم انا نشهدك انا عاجزون على ان نذهب الى هؤلاء الكفر لنرد عليهم فما نملك يا رب إلا ما نحن فاعلون هنا يا رب العالمين اللهم فأعنا على نصرة حبيبك اللهم أطلق ألسنتنا بنصرة حبيبك اللهم سخر جوارحنا لنصرة حبيبك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وافتح للدعاة إليك سبل الدعوة إليك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها آمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك